عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه، طرقات النهاردة آه، في الحلقة دي هتكون على باب تدبر سورة النساء سورة النساء لسه مع القرآن المدني ولسه مع بناء الأمة والمجتمع والدولة وأصل مهم جدا من الأصول اللي بترسخها سورة النساء آه، العدل الأمة التي تقوم على العدل سورة النساء من الصور اللي بتكلمنا عن العدل بكل نواحيه العدل مع الجميع مع القريب والبعيد مع العدو والحبيب عدل مع العدو اه هنلاقي في سورة النساء زي ما هنشوف حالا دلوقتي ان شاء الله عدل مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الشنآن والكراهية ومع ذلك في عدل هتجد عدل مع الأبناء عدل مع النساء عدل مع المستضعفين عدل مع أصحاب الحقوق عدل بكل مشتملاته وبكل جوانبه وبكل نواحيه أمة تقوم على العدل هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى في بدايات القرآن وفي أوائل السور السورة الرابعة سورة النساء بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران وتكلمنا المعنى ده أكتر معنى بيتكرر في سورة النساء واللي فيه جزء كبير منها حتى اللي فيه قتال وجهاد سورة النساء على فكرة فيها جزء كبير عن القتال والجهاد آه، تلاقيه برضو لإقامة العدل يعني من أهم الأهداف والنوايا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنها من أسباب القتال في الإسلام إقامة العدل ونصرة المستضعف المظلوم وده غير ال- ال- ال- المقصد المعتاد اللي هو القتال اللي هي كلمة في سبيل الله دايما بتتقال الجهاد في سبيل الله لكن نلاقي في سورة النساء آية عجيبة جدا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وإيه؟ تلاقي ربنا يقول لك في السورة والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إلى آخر الآيات اللي موجودة بس شوف المعنى الجديد المعنى اللي بيظهر هنا في السورة يكاد يكون لأول مرة بين دفتي المصحف وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين المظلومين اللي بيعانوا من الاستضعاف تلاقي سورة النساء بتبين لنا المعنى ده وبترسخ من من أهمية العدل فيها جعل القتال في السورة لإقامة العدل ولنصرة المستضعف في هذه الأمة فلذلك بنلاقي في سورة النساء آه، نماذج من العدل عجيبة جدا اعجب هذه النماذج على الاطلاق واللي هبدا بيه رغم ان هو مش في بدايه الصوره بس مهم جدا ان احنا نبدا بيه لانه الحقيقه اللي هو نقدر نقول آه، اعلى حاجه في مساله العدل خلاص انت كده يعني اللي يفهم المعنى ده نقدر نقول ولو طبقته وفهمته وتدبرته وطرقت على باب تدبره بشكل كبير آه، الف مبروك انت بقيت عادل العدل مع الاعداء قصه معروفه في السيره قصه رجل اسمه بشير ابن ابيرق بشير ابن ابيرق آه، مش شخص عادي بشير بن أبيرق شخص من الأنصار وانتوا عارفين الأنصار وقيمتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين آووا ونصروا الأنصار اللي لما كل الناس كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل رفضت وبعضهم أهانوه و- و- وضربوه آه، لما كان رايح الطائف في رحلة الطائف المشهورة أهل المدينة الأنصار رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه وأقسموا أموالهم بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما يجي واحد من بيت من بيوت الأنصار من أهم بيوت الأنصار بني أبيرق وكان الراجل ده سارق بس أنصاري بس سارق ويظهر الإسلام تبين بعد كده أن الراجل ده كان منافق و- و- وفي بعض الروايات أنه ارتد لكن مش دي قضيتنا قضيتنا أنه قريب وسرق سرق درع آه، من آه، رجل من الأن- ايضا من الانصار ولما سرق درعه آه، في ناس شافته في ناس عرفت ان ده اللي سرق الدرع ده او غلبوا على ظنهم ان ده بشير بن ابيرق هو اللي سرق الدرع ده فلقى امره هيفتضح فراح رامي الدرع في بيت واحد يهودي بيت ايه يهودي أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا زي ما ربنا قال يبقى إيه؟ اليهودي ملوش دية نرمي ال- الدرع عنده مش هيجرى حاجة إيه اللي هيحصل يعني؟ ما خلاص ما يهودي يا عم اليهودي اللي سرق تتقطع ايده بقى ولا يتنفى ولا اي حاجه المهم ان هو انا هطلع منها ومش معقول يعني هنسيب انصاري ه- ه- هنسيب يهودي ونمسك في انصاري ده من الانصار في دين ربنا لا في دين ربنا اللي غلط هو اللي يتحمل خطأه في دين ربنا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا سورة النساء اللي نطرق باب تدبرها النهاردة قصة بني أبيرق واحنا بنتدبرها في سورة النساء لازم تقف ثم يرمي به بريئا وانت بتقراها وانت بتتدبرها بريئا ده ايه؟ ده يهودي هو اليهودي بريء هو ينفع يتقال على اليهودي بريء اه في التهمه دي بريء ما عملش حاجه ما سرقش اللي سرق هو الواحد اللي المفروض انه من الانصار اللي المفروض انه في بيت من بيوت الانصار اللي المفروض انه مسلم هو اللي سرق يبقى هو اللي يتحاسب هو اللي يتعاقب مش اليهودي الله عز وجل ينزل قرآن من فوق سبع سماوات يتلى إلى يوم الدين يبرأ اليهودي والأنصاري هو اللي هيتحاسب أو اللي المفروض إنه من الأنصار هو اللي هيتحاسب عرفت ليه بقول لك إن ده خلاص قمة العدل طبيعة الإنسان مع عدوه ممكن ما يعدلش ممكن تاخذه العزه بالاثم ممكن معلش ما هو عدوي ما هو ياما عمل فيا ما هو اليهود دول ياما تامروا ما هو ياما فعلوا ايه يعني ما ياخدوا تهمه كمان لا ما ياخدش تهمه هو ما عملهاش وربنا اللي يبرئه وربنا اللي ينزل براءته من السماء وربنا اللي يقول للنبي ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ايه ده؟ ده كلام للنبي يقول له ما تجادلش عن دول ما تجادلش عن اللي يختن نفسه ما تجادلش عن اللي كذب عن اللي اتهم غيره بتهمه هو اللي عملها عن اللي ما قامش لله شهداء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى المعنى ده اول معنى واهم معنى عايزين نطلع بيه واحنا بنتدبر سوره النساء معنى العدل يا اخوانا الامه اللي ما بتقومش على العدل امه قايله للسقوط دي حقيقه لازم ناخد بالنا منها الامه اللي فيها ظلم كتير او فيها مجتمع يستشري فيه الظلم هيبقى نتيجه الظلم ده الياس لان المظلوم لما ما يلاقيش حد بيجيب له حقه لما يلاقي ان الظلم هو الاساس خلاص بقى ما عادش فيه فايده ويبدا بقى كمان من غير الياس يبدا الاحقاد والضغائن والكراهيه فهي امه على شفا جرف هار الامه اللي فيها ال ال ال الظلم وما فيهاش عدل تجد خلاص الامه بتخوخ من الداخل بتنخ- بتنخر الظلم على اساسها ولذلك الكلمه المشهوره بتاعه الامام ابن تيميه رحمه الله لما قال ان الله كتب لدوله العدل ان تقوم وان كانت كافره العدل العدل اساس الملك زي ما بيقولوا العدل اللي ربنا في بدايه السوره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به لازم نتدبر المعنى ده يا إخوانا نتدبر معنى إن العدل مع الجميع العدل مع كل الناس مع الميزان في العدل والإنصاف مع الجميع حتى لو كان يهودي ربنا يبرأ اليهودي والانصاري اللي من بيت من بيوت الانصار هو اللي هيتهم ليه؟ لان بهذا تستقيم الدنيا بهذا تقوم الامم بالعدل العدل اللي ينبغي ان هو يبقى معنى مهم جدا بناخده في تدبر سوره النساء المعاني المهمه كمان ناس كتيره نفسها في الدنيا ان ربنا يحفظها ومش بس يحفظها ممكن بعد ما يخلف اخواننا اللي اتجوزوا وخلفوا يعرفوا المعنى ده كويس ممكن ينتقل رغبه الحفظ عنده الى ابنائه بل لازم مش ممكن ده غالبا بيحصل ان هو يبقى نفسه ان ولاد ربنا يحفظهم سوره النساء بتديك معنى جميل قوي ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ده سكه جديده مش متعودين عليها احنا دايما اللي بيخاف على اولاده ويروح يامن مستقبلهم يروح ياخد عقد عمل بره عشان ي... مش عيب مش غلط بس في سكه مش مطروقه عايزين نطرقها مع طرقاتنا على باب التدبر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قول السديد عايزين نمع- المعنى ده برضه من المعاني اللي بنطرق باب تدبرها في سوره النساء من المعاني الجميله جدا واللي محتاجين ناخد بالنا منها بقى قوي في قول الله سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما بعض الناس كل ما تقول له ان في مشكله وفي ناس بتتامر وفي ناس نفسها ان انت تبعد عن ربنا ونفسها يقول لك يا عم انتوا اسرى نظريه المؤامره اهي دليل على نظريه المؤامره انجاز التعبير من القران ويريد الذين يتبعون الشهوات اسمع تاني كده ان تميلوا مش ميل عادي وانت بتتدبر وبتخبط على باب تدبر سوره النساء وبتقرا الايه دي خلي بالك من كلمه عظيما هو مش عايزك تميل بس تميل عن الصراط المستقيم ميل بسيط شوف الآية بتقول إيه ميلا عظيما هو مش هيرضى منك إنك أنت آه، تغلط غلطة بسيطة ت- تقول كلمة وحشة لا هو عايزك تميل ميلا عظيم عايزك بعيد عن ربنا مش مجرد اتباع شهوة ولا كلمة ولا نظرة لا الطريق ده آخرته عظيمة ميلا عظيما تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم في المقابل الحاجه اللي احنا ما بناخدش بالنا منها اه في مشكله وفي نظريه مؤامره طبعا وفي الكلام ده كله وفي ناس عايزاك تميل وفي ناس عايزاك تفسد وفي ناس عايزه تفسد شباب الامه بس في حاجه خطيره جدا اول الايه ربنا بيقول ايه والله يريد ان يتوب عليكم ربنا يريد هم يريدون والله يريد فأي إرادة ستسعى لأن تتمثل فيك إرادة ربك أم إرادة أهل الشهوات شوف اسمع الذين يتبعون الشهوات هم دول ربنا سماهم كده اللي قاعد حياته عبد لشهوته يمين تقول له شمال هو هيمشي ورا شهوته لكن الله من فوق عرشه ومن فوق سبع سماوات يريد أن يتوب عليك هتتوب ولا لا هنتوب ولا لا مش هتوب كلنا محتاجين نتوب هنتوب ولا لا لما نسمع ان ربنا يريدنا الله يريدك حط المعنى ده النهارده كده في قلبك وانت بتتدبر سوره النساء الله يريدك ربنا يريدك ربنا يريد ان يتوب عليك المعنى ده يديك قوه يديك ثقه يديك رغبه ولذلك بقى في التدبر ده هياخدنا لتدبر تاني في قول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا برضه في سورة النساء في سورة النساء ربنا بيقول وخلق الإنسان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا واحد هيسمع وخلق الإنسان ضعيفا وينسى ان ربنا يريد ان يتوب عليه وان اراده ربنا سبحانه وتعالى هتسهل له سبل التوبه فيقول لك ده انا ضعيف انا اعمل ايه يا عم والشيطان شاطر وانا مسكين انا بسمي الشخصيه دي سوره النساء فيها شخصيات هتتسمى فالشخصيه دي بسميها الشخص اللي مكتوب عليه كده قابل للكسر شفت قبل كده وانت بتنقل بضاعه او بتشوف بضاعه بتتنقل يقول لك كده مكتوب يافطه كده قابل للكسر هو كده يقول لك اصل انا ضعيف هعمل ايه الانسان ضعيف والشيطان شاطر وهنعمل ايه لا هو صحيح قال وخلق الانسان ضعيفا بس قال في نفس الصورة إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال في نفس الصورة والله يريد أن يتوب عليكم لازم تتذكر ده قبل ما تيجي تضعف قبل ما تيجي تتحجج بضعفك الإنساني وأنت بتتدبر كده لا ده أنا قاري النهاردة في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم بقى ربنا يريدني وأنا أولي ظهري بقى ربنا يريدني وأنا أتحجج بقوة الشيطان لا الشيطان مش قوي الشيطان ضعيف اوعى تكون قابل للكسر اوعى تكون قايل للسقوط اوعى الشيطان ملوش عليك غير زي ما قال في سوره ابراهيم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي مفيش الشيطان مش قوي ولا حاجه ما تقعدش تردد الكلام زي ما الناس بتقوله ما تقعدش تقول الشيطان شاطر لا الشيطان مش شاطر ربنا اللي بيشهد بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا بس الحقيقه ان زي ما كيد الشيطان ضعيف انت برضه فيك ضعف طب تقوي ضعفك ده بايه انك تلجا الى الله سبحانه وتعالى انك تقوي نفسك بالركون الى ركن شديد بالتقوي بالله سبحانه وتعالى اذا فعلت ذلك لم يكن عليك كيد شيء عشان كده ما تقولش كلمه جميله كان بيقولها احد السلف يقول ايه لا تقل العدو تسلط الشيطان ما تسلطش عليك ولكن قل الحافظ اعرض اعرض عنك يبقى هتبقى ضعيف فعلا انما لو لجأت الى الله سبحانه وتعالى ولو ركزت في معنى والله يريد ان يتوب عليكم وبدات تنفض عن نفسك الكسل برضه في سوره النساء هتلاقي قول الله وان منكم لمن لا يبطئن في شخصيه مبطئه الشخصيه اللي هي من ضمن الاسماء اللي بسميها في شخصيات سوره النساء اللي بتعرضها الرجل السلحفاه الرجل السلحفاه ده المبطئ ان منكم لمن لا يبطئن قد يعلم الله المعوقين منكم سوره عسل والقائلين لاخوانهم هلم اليه المعوق والمبطئ ده لا لا انفض عن نفسك ده وتذكر ان الله عز وجل يريد ان يتوب عليكم وان التوبه بان تعرف هذا شوف ربنا بيقول في نفس الصوره برضو وهختم عشان حلقتنا النهارده وقتها خلص لكن هقف بقى مع الطرقه الاخيره دي طرقه على باب التدبر وهو قول الله عز وجل انما التوبه على الله مش لاي حد لكن للصنف اللي جاي ده للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب جهاله لا وانت بتتدبر اقف وقفه كده معلش هو اصلا الجهاله بتحتاج توبه يعني الجهل اللي احنا عارفينه لو انت مش عارف حكم حاجه معينه لو انت مش عارف مثلا ان ال- النوع ده من البيوع حرام او ان مثلا ال- الاكله دي حرام لو واحد مش عارف واحد ما يعرفش المعلومه دي لو جاهل بيها هو كده عليه اسم اصلا رفع عن امتي الخطا والجهل وما استكرهوا عليه هو اصلا كده ما عليهوش اسم امال ايه جهاله هنا اه قال لك هنا الجهاله وانت بتتدبر كده تسال نفسك الله هو ليه يعملون السوء بجهاله هيتوبوا هو الجهاله دي عليها توبه الجهاله هنا مقام جهاله بمقام الله سبحانه وتعالى الجهاله هنا اشد نوع من انواع الجهاله لان الحقيقه ان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في لحظه المعصيه جهل مقام ربه ولو علم مقام ربه لحظه المعصيه لما عصاه تخيل نفسك كده وانت بتعصي وفعلا عارف ومؤمن ان ربك رقيب عليك وان ربك قادر وان ربك ذو عقاب شديد عزيز ذو انتقام لو انت عارف الحاجات دي كويس ومش جاهل بيها هتعصي هتقبل على المعصيه كده وانت فرحان الحقيقه لا هنا بقى المعنى اللي في الايه دي انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله في اللحظه دي جاهل مقام الله لكن خلي بالك هو مش جهاله مطلقه الجهاله المطلقه دي بقى اللي هو خلاص قرر انه ينسى كل حاجه يعرفها عن ربنا انما دول اللي ربنا بيقبل توبتهم بقى ثم يتوبون من قريب ما يقعدش بقى يسوف والسنه الجايه ولما اكبر ولما اروح الجامعه ولما اتجوز لا لا قريب قريب دي المفروض دلوقتي بعض المفسرين يقول لك آه، ما- قريب يعني قبل الموت قبل ما تيجي سكرات الموت طب وانت عارف الموت هيجي امتى ما جايز اللحظه دي يبقى التوبه من قريب بسرعه ما تسوفش دي بعض الطرقات على آه، ابواب تدبر سوره النساء اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تدبر كلامه ومع حلقه قادمه ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته